العز والقريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله أنا النهاردة نتعايش مع هدية أو هدايا من هدايا النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقدمها لأصحابه صلى الله عليه وسلم والحقيقة يعني بقول يا بختهم خير جيل وطئ الأرض بعد الأنبياء والمرسلين كفايه ان هم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم اتعلموا من اخلاقه ومن هديه ومن سمته ومن دله ومن معاملاته ومن سلوكياته اتعلموا منه الرحمه والصدق والاخلاق والامانه اتعلموا منه كل الخير ولكن مع ذلك برضه الحمد لله رب العالمين نقلوا نقلوا الينا هذا الخير يعني بفضل الله سبحانه وتعالى فوصلنا الخير كله وتعلمنا كل حاجة وشفنا كل حاجة من أخلاق النبي وسلوكياته ومعاملاته و- وأخلاقياته وسيرته صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تعالوا كالعادة نفتح علبة الهدايا علشان نشوف صاحب النهاردة الحقيقة صاحب هدية النهاردة يعني كرامات عجيبة الشكل كرامات فعلا عجيبة في غاية الروعة كان عايز أقول يا جماعة طب بعض الناس كانت بتسأل هو إيه الفرق بين الإرهاصة وبين المعجزة وبين الكرامة نقولها في عجالة سريعة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم ال ال الإرهاصة أمر خارق للعادة يجريه الله لنبي أو رسول من الأنبياء ولا زي إرهاصة مثلا أصحاب الفيل قصة أصحاب الفيل كلنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم اتولد في يوم في عام الفيل يوم ما كان أبرهة راح عشان يهدم الكعبة فربنا دافع عن الكعبة بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حماية لتلك الكعبة التي ستكون قبلة بعد ذلك لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم بعدنا لما يبلغ النبي عليه السلام هذه الدعوة بعدها فترة متجها إلى بيت المقدس ثم يأتي الأمر بالتحويل بالقبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة فهتكون قبلة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أكثر من 40 سنة فربنا بيحميها له من دلوقتي فدي اسمها إرهاصة واخد بالك وزي إرهاصة لما النبي صلى الله عليه وسلم ولد ف- آه، آه، صلى الله عليه وسلم فنزل فحينما نزل رأت أمه كما في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد صحيح رأت نورا يخرج منه إرهاصة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد نبي أو رسول من الأنبياء ولكن قبل البعثة والمعجزة المعجزة نفس الحكاية أمر هذا يجريه الله عز وجل على يد نبي من الأنبياء ولكن بعد البعثة زي إيه؟ زي النبع السم زي نبع الماء من بين أصابعه زي أشياء كثيرة جدا طبعا تكلمنا قبل ذلك عن بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنا إن شاء الله قريبا نبقى نعمل لكم إن شاء الله سلسلة كاملة بقى عن كل معجزات النبي صلى الله عليه وسلم طب والكرامة بقى ال- الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي من أوليائه يبقى الكرامة المعجزة هي الإرهاصة هي الكرامة لكن الإرهاصة بتحدث للنبي قبل البعثة والك- والمعجزة بتحدث للنبي بعد البعثة والكرامة لا تحدث للنبي وإنما تحدث لصحابي أو تابعي أولياء الله سبحانه وتعالى غير الأنبياء الله فهذا الصحابي الجليل صاحب الهدايا النهاردة حصلت له كرامات عجيبة تعالوا نشوف أول هدية أول هدية كانت كرامة عبد الله ابن عمرو ابن حرام صاحب هدايا الليلة مين هو عبد الله بن عمرو بن حرام كلنا عارفين طبعا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله ده بقى, ده بقى يبقى والده يبقى جابر بن عبد الله والده هو عبد الله ابن عمرو ابن حرام ده برضو كان حاجة عجيبة قوي كان برضو بسمة أمل بنبعتها لكل إنسان لسه ما عدى الستين أو لسه ما التزمش وسنه عدى الستين عبد الله بن عمرو بن حرام برضه أسلم زي عمرو بن الجموح وكان هو متآخي مع عمرو بن الجموح كانوا الاثنين متآخيين بيحبوا بعض في الله عبد الله بن عمرو بن سن الستين وعمرو بن الجموح أسلم برضه بعد سن الستين عشان ما حدش يا جماعة ييأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي سبقت غضبي ورحمتي غلبت غضبي سبحانه وتعالى وجل جلاله فعم عبد الله بن عمرو بن حرام ربنا أكرمه وأسلم بعد سن الستين ومع ذلك نفسه بقى يجاهد يا جماعة ده الواحد النهاردة لو في سن الأربعين بيبقى صحته تعبانة خمسين بيبقى خلاص مش قادر ستين دي خلاص في زماننا ده يكون بيسلم يعني راجل تعبان تخيل ده في سن حاجة وستين سنة حوالي 63 سنة ونفسه يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى أسلم وداخل عشان يجاهد في غزوة أحد عرف غزوة أحد راح جايب جابر ابنه وجابر ابنه كان عنده كام سنة كان لسه ما كملش ال 15 سنة عرفت منين يا شيخ محمود انه ما كملش 15 سنة لأن النبي لم يجزه في غزوة أحد وإنما أجازه في السنة اللي بعدها في غزوة الخندق وكان النبي كما نحن نعلم كان النبي لا يجيز أحدا في الجهاد أقل من سن 15 سنة يبقى السنة اللي 10 سنة فدخل في غزوة الخندق السنة اللي قبلها التي لم يجيزه فيها كان عنده لسه إيه 14 سنة فأبوه قال له إيه اللي هو عبد الله بن عمرو بن حرام صاحب هدايا النهاردة قال له يا بني والله ما تركت على وجه الأرض أعز على قلبي بعد النبي منك يعني بيقول له أنا ما سبتش حد في الدنيا أغلى عندي يا ابني بس بعد النبي النبي ما فيش حد أغلى منه ما تركت أحدا على وجه الأرض أعز على قلبي بعد النبي منك يا جابر وإني ما أراني إلا سأقتل غدا أنا حاسس إن أنا هنال الشهادة غدا خد بالك بقى شوف اللفظ مع أول من يقتل أنا حاسس إن أنا بكرة هكون من المقتولين وقد تركت دينا كبيرا علي فأريد منك أن تقضي ديني وقد تركت تسعة من, بن... من, من أخواتك تسعة تسعة بنات من أخواتك فأوصيك بهم خيرا يا جابر جابر عنده 14 سنة ركزوا معايا وأبوه سايب له بعديه تسع بنات صغيرين سن بقى سنة سنتين ثلاث سنين لحد إيه تسع سنين كل دولت مطلوب من جابر وهو في سن 14 سنة ولسه السنة اللي بعدها نفسه يتجوز وهو اتجوز فعلا قبلها يعني بعد سن 14 بحاجة بسيطة كده يعني بعد ما أبوه مات على طول استشهد على طول اتجوز اتجوز ليه عشان يشوف واحدة تخدم البنات دولت ولذلك ما رضيش يتجوز واحدة بكر اتجوز واحدة ثيب عشان يكون عندها خبرة بتربية الأولاد وخلاها علشان تكون زوجة ليه وفي نفس الوقت تكون أم للبنات التسعة دول لأن هو أمه كانت ميتة رضي الله عنه وأرضاه شفت قد إيه التضحية فقال له أنا سايب لك تسع بنات خد بالك منهم يا جابر وأنا ما أراني إلا سأقتل مع أول من يقتل غدا في غزوة أحد وبالفعل دخل عبد الله بن عمرو بن حرام وهو خارج واخد السيف بتاعه وهو واخد السيف بتاعه قال اللهم إني اللهم إني أسألك أن تأخذ من أن تأخذ من دم اليوم حتى ترضى اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى دي كلمة مين يا جماعة فاكرينها نفس كلمة عمرو بن الجموح قالها عبد الله بن عمرو قلوبهم متصافية ومتآخية وبيحبوا بعض جدا ودخل عبد الله بن عمرو بن حرام في غزوة أحد عشان يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى وهو في تلك الغزوة قتل مع أول من يقتل بل يقال أنه أول من قتل استشهد عبد الله بن عمرو بن حرام واستشهد في الغزوة دي سبعين من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي حزن عشانهم جدا وبعد الغزوة مباشرة النبي بيشرف على قتلى بيشوفهم بيشوف مين اللي قتل ومين اللي استشهد وكده وفجأة لقى عبد الله ابن عمرو بن حرام فجاءت بنت عمرو بنت عبد الله بن عمرو بن حرام أو أخته يعني شك من الراوي والحديث رواه مسلم قال جاءت بنته أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكيه أو لا تبكيه فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها ح- الله أكبر بيقول لها اللي زي ده ما تبكيش عليه ده اللي زي دوت تفرحي له بيقول لها تبكيه أو لا تبكيه أنت فاكرة أن أنت لو بكيتي أو ما بكيتيش ده الراجل حصل على كرامة عجيبة جدا ربنا أرسل له ملائكة بأجنحتها لحد ما رفع قال تبكيه أو لا تبكيه فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته إلى السماء الدنيا الله الله الله على الكرامة الجميلة والله على الهدية العظيمة التي يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الهدية رقم اثنين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه كلم عبد الله بن عمرو بن حرام يا خبر أبيض معقولة ده ما فيش نبي حتى نبي من الأنبياء ما كلمش رب ما كلمش ما كلمش ربنا آه، إلا من وراء حجاب ما حصلش خالص بالمرة يا جماعة حد شاف ربنا مباشرة ف- فربنا عليه السلام بيخبر ان والد جابر بن عبد الله اللي هو عبد الله بن عمرو بن حرام كلم الله عز وجل وكلمه الله عز وجل بلا حجاب طبعا ده بعد الموت قبل الموت ما ينفعش الحديث رواه الترمذي بسند صحيح النبي حب ان هو يجبر بخاطر جابر ابن عبد الله لما لقى طبعا حزين بعد استشهاد والده سايب له تسع بنات هيربيهم يعني معنى كده ان هو يعني هيتعب جامد جدا من غير والده لكن النبي حب يجبر بخاطر جابر بن عبد الله يا ترى قال له ايه وبشره ازاي تعالوا نعرف القصه كلها ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نشوف الهدايا العظيمة التي حصل عليها عبد الله ابن عمرو ابن حرام والد جابر ابن عبد الله الهدية الأولى التي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أهله قال لأخته أو بنته قال تبكيه أو لا تبكيه فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته إلى السماء الدنيا تلاحظوا هنا أن الهدايا بتاعت الصحابي الجليل ده كانت بعد موته يعني هو ما شافهاش إنما وصلت لأهله وعرفه وإحنا كلنا عرفنا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم الهدية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر جابر بن عبد الله أن الله عز وجل كلم والده بغير حجاب الله في الحديث اللي رواه الترمذي بسند صحيح حب النبي يجبر بخاطر جابر بن عبد الله انا عايز اقول له ابوك مات وساب لك تسع بنات وعليه دين كمان كبير جدا والنبي كمان ساعده في سداد هذا الدين صلى الله عليه وسلم فقال له يا جابر شوف جابها له شوف الاسلوب شوف رقه النبي اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله شوف ما قالوش خد بالك والدك ربنا كلمه بغير حجاب وخلاص لا جابها له بصوره التشويق يا جابر اتدري ما صنع الله بابيك قلت الله ورسوله أعلم قال يا جابر ما كلم الله أحدا بغير حجاب إلا أباك شوف بقى بيقول له إيه ربنا ما كلمش حد بغير حجاب إلا أبوك فقط إلا أباك فإن الله قد كلمه بغير حجاب قال يا عبدي وشوف بقى يا عبدي يعني شوف قد ايه ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لي نبيا صلى الله عليه واله وسلم قال له يا جابر أتدري ما صنع الله بابي قلت الله ورسوله قال ما كلم الله أحدا من وراء ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك فإن الله قد كلمه بلا حجاب بغير حجاب فقال يا عبدي تمنى علي اطلب اللي أنت عايزه أي أمنية تطلبها دلوقتي هتتحقق لو حضرتك مكان والد جابر سايب جابر ابنك عنده 14 سنة وقدامه مسؤولية تسع بنات بالله عليك تدعي تقول إيه يا رب ستر لي البنات واكرم جابر ووسع عليه مش ده الدعاء اللي ممكن يطلب في الوقت ده هو ما فكرش في دنيا ولا عايز دنيا قال له أتمنى أن أرد إلى الدنيا مرة ثانية فأقتل فيك ثانية بيقول له يا رب كل اللي بتمناه رجعنا يا رب للدنيا مرة تانية وسيبني أخش أجاهد تاني وأنال الشهادة وابتغاء مرضاتك فقال جل وعلا إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون ما ينفعش يا عبد الله ما دمت استشهدت وجيت لي هنا ما ينفعش ارجعك تاني للدنيا خلاص جيت هنا ما تروحش تاني قال انه قد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون فقال يا رب فاخبر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد في سبيل الله يعني عشان ايه عشان ما حدش فيهم يعني يعني عشان يعرفوا الفضل الكبير اللي انا فيه ده عشان ما حدش يتكاسل عن الجهاد فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون الله الله يبقى والد جابر بن عبد الله كلمه الله سبحانه وتعالى بغير حجاب طبعا ده بعد الموت قبل الموت ما ينفعش تمام طيب الحاجه الثالثه بقى الهديه الثالثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه شهيد عليه وعلى كل إخوانه الذين قتلوا واستشهدوا في غزوة أحد في الحديث الذي رواه ابن سعد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج لدفن شهداء أحد قال زملوه جراحهم فأنا شهيد عليهم وفي رواية أحمد بإسناد حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا شهيد على هؤلاء أي الشهداء الذي- الذين قتلوا في غزوة أحد أنا شهيد على هؤلاء إنه ما من جريح يجرح في سبيل الله إلا يأتي يوم القيامة اللون لم لون الدم خد بالك والريح ريح المسك الله وانظروا أكثر هؤلاء جمعا للقرآن فجعلوا فجعلوه أمام أصحابه في القبر الله أكبر ثم قال كما عند أحمد أيضا بإسناد حسن انظروا إلى عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام فإنهما كانا متصافيين في الدنيا فاجعلوهما في قبر واحد الله قال الاتنين كانوا اخوات وحبايب وكانوا متصافيين في الدنيا و... فخلوا الاتنين مع بعض في قبر واحد فين ان الم... ان الموتى المسلمين ال- إن يعني الموتى اللي هم الصالحين بيتزاوروا في القبر بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى الصالح المؤمن اللي بينعم في القبر بيحصل ما بينهم تزاور كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم في كتاب الروح أما المعذب ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم من العذاب يا رب العالمين فأمشغول بعذابي والتوحيد يتزاورون في القبور بفضل الله كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أمام هذه الهدايا العظيمة وأمام هذه الكرامات القلب بشر ماذا قدم عبد الله بن عمرو بن حرام عشان يفوز يا جماعة بالهدايا والمناقب العظيمة دي كلها اسمع معايا بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم رقم واحد لما أسلم عبد الله بن عمرو بن حرام وانفتح قلبه بنور الإيمان والتوحيد كان من النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة كانوا كم نقيب يا جماعة كانوا 12 كم من ضمنهم عبد الله ابن عمرو ابن حرام كل واحد نقيب كده عن القبيلة بتاعته أنا اللي بأمثل القبيلة دي وأنا اللي أضمن لك يا رسول الله أنا اللي أضمن لك يا رسول الله إن أي أوامر تؤمر بها هم ينفذوها من خلالي ان انا اقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بيامركم بكذا وان انا اتكفل لك واتعهد لك ان هم ينفذوا كل ما اتفقنا عليه يا رسول فكان من النقباء عبد الله ابن عمرو ابن حرام بيتحمل مسؤوليه كبيره جدا امام النبي صلى الله عليه وسلم الحاجه الثانيه التي قدمها انه كان من اهل بدر الله كان حين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم لعل الله قد اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يا سلام يبقى الفرق اللي ما بين عبد الله بن عمرو بن حرام وما بين عمرو بن الجموح ان عمرو بن الجموح لما اسلم خد بالك اول غزوه لحقها كانت غزوه احد عبد الله بن عمرو بن حرام اول غزوه لحقها مع ان الاثنين اسلموا في سن فوق 60 غزوه الحقيقه كانت غزوه بدر ولحق غزوه احد والاثنين استشهدوا في غزوه احد بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى اول حاجه ان هو كان من النقباء الحاجه الثانيه كان من اهل بدر الحاجه الثالثه ان هو قال احد واخلص النيه لله وحس من جواه حضراتكم فاكرين لما هو قال لجابر اني ما اراني الا ساكون مع اول من يقتل في يوم احد الله اكبر كانه حاسس هو لا يعلم الغيب ما فيش حد فينا يعلم الغيب على اطلاقه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعض الغيبيات التي اخبره بها المولى عز وجل سبحانه وتعالى اطلعه قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول ده استثناء فقط يا جماعة ده استثناء ان بعض الرسل ربنا بيطلعهم على بعض الغيبات اطلاقه لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى لكن هو زي ما تقول كان حاسس قلبه حاسس ان هو هيموت شهيد في يوم احد وكان له ما اراد ورفعته الملائكه واظلته باجنحتها الى السماء الدنيا والله عز وجل كلمه بلا حجاب والنبي شهد له صلى الله عليه وسلم وقال انه سيبعث يوم القيامه اللون لون الدم والريح ريح المسك الله في أكتر من كده اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله يبقى كلمه الله عز وجل بغير حجاب وقال له تمنى يا عبدي بالله عليكم حد فيكم فكر انه لو كان مكان عبد الله بن عمرو بن حرام اسلمت وسن عدى الستين الحمد لله كفايه بقى نقضي الفرض ونعبد ربنا ونقرا القران واذا كان في صيام نصوم اذا كان في حج نحج انما اكتر من كده ما اقدرش انا سن فوق الستين انما دوت كان كل همه ان ربنا يكرمه ويفوز بالشهاده في سبيل الله لانه عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح للشهيد عند للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع اول دفعه من دمه ويرى مقعده من الجنه ويحلى حله الايمان ويزوج من 72 زوجه من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في سبعين إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة الله سبعين واحد من أهل بيته أمه وأبوه وأخته وأخوه وزوجته وأولاده وابن عمه وابن خالته وعمته وخالته سبعين واحد حتى لو خل- عيلته خلصت ولسه ليه في بقية السبعين أصحابه وجيرانه تخيل يكونوا عندهم معاصي كبيرة قوي لكن ما هماش كفار يعني ما حدش يخش الجنة إلا المسلم فقط فيبقى عندهم مثلا معاصي عندهم كبائر واخد بالك فيشفع لهم فيخش الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى الله أكبر في إيه أكتر من كده يا جماعة يا ترى إحنا ناويين نقدم إيه لخدمة دين الله سبحانه وتعالى ولخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولخدمة أوطاننا وبلادنا الجميلة الإسلامية اللي نفسنا كلها كلنا نقدم ونبذل أرواحنا فداء لبلادنا وفداء لأد- لديننا هذا الدين العظيم اقعد فكر كده ممكن اقدم ايه كل واحد فينا ربنا اداله مفتاح كل واحد فينا ربنا اداله موهبه يستطيع من خلالها انه يخدم هذا الدين العظيم وافتكروا دايما ان احنا جينا الدنيا الحاجتين دايما اكررها واذكر بها عشان نعبد ربنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وعشان نعبد الكون ده كله لله سبحانه وتعالى كنتم خير امه اخرجت للناس اه كنتم خير امه ايه اخرجت للناس عشان كده محتاجين ان احنا نشهد للاسلام شهاده عمليه كما شهدنا له من قبل شهاده قوليه نشهد للاسلام يا شباب ويا بنات باخلاقنا بمعاملاتنا بتصرفاتنا بسلوكياتنا بأزو- بذوقياتنا الجميله بان احنا نكون صوره طيبه للمسلم الخلوق الامين الصادق لان احنا عايزين نكون صوره من حياه النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته